خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الدر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاع لو تحس بالاختلاف كل هم الافتراق واسع الرحمات باب كل محزون كثير يحمل الهم الكبير ليس غير الله يرجى إنه نعم النصير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله لا زلنا في ظلال معاني اسم الله المؤمن واحد صاحبي يا جماعة واحد حبيبي جدا ركب طيارة وهو تخين شويتين يعني يعني فطلب من المضيف بتاع ال- الطيارة ان هو ينقله من الكراسي العادية اللي هي بتاعت معظم الطيارة دي بتبقى ضيقة قوي لان هو وزنه زايد شوية ويوافق ان هو يقعد في الكراسي القدامانية اللي المفروض بتبقى بضعف الثمن بس هو مش دافع ثمنها فسبحان الله فالمضيف وافق وفعلا آه، خلاه يتنقل آه، للمكان اللي قدام شوية صاحبي بيحكي لي بيقول لي شوية وحصل أزمة في الطيارة حصل عطل في الطيارة وهي في الهواء فبيقول الناس بدأت تصرخ والناس بدأ يجي لها نوبات هلع طبعا انتوا عارفين يا جماعة ما الطيارة يحصل فيها مشكلة وهي فوق مية ولا يعني الوضع بيبقى شكله ايه فيعني سبحان الله العظيم فصاحبي بيقول ان ان فضل الناس تصرخ فبيقول لي اول ما لقيت الوضع كده قمت انا نايم قلت اما انام بقى كده ايه الشويه ديت عما ربنا يفرجها على الناس كلهم فبيقول شويه لقيت المضيف بيصحيني بعد ما الازمه انجلت بيقول له لو سمحت اتفضل ارجع ورا والله ما انت قاعد قدام فبيقول له ليه قال له يا راجل يا ظالم حرام عليك الناس كلها كانت قاعده تصرخ والناس كلها كانت قاعده في هلع ونوبات فزع وانت قاعد مطمن وقاعد نايم كمان اتفضل ارجع ورا سبحان الله العظيم حاجه جميله قوي قوي قوي ان ربنا يتجلى على صدرك باسمه المؤمن حاجه جميله قوي ان الناس كلها تبقى خايفه وانت مطمن ان الناس كلها تبقى مرعوبه وانت في امان ان الناس كلها تبقى مفزوعه وانت يعني حاسه باطمئنان وما انتش خايفه من بكره ولا خايفه من اي حاجه خالص لازلنا مع معاني اسم الله المؤمن اتكلمنا عن معنيين يا جماعه في الحلقتين اللي فاتوا وان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى آه، هنتكلم بقى عن المعنى الثالث الان آه، بعد ما اتكلمنا عن معنى واهب الاستقرار والامان لعموم البشر وبعد ما اتكلمنا عن معنى واهب الامان للصالحين لان من معاني اسم الله المؤمن انه يديك الامان لحظه ما الكل خايف ومرعوب آه، دي عطاءات لا تساويها اموال الدنيا كلها المعنى الثالث بقى الذي يؤمنك من مخاطر الطريق اليه الطريق لربنا مليان اخطار رهيبه وهو ده موضوع سورة الفاتحة يا جماعة سورة الفاتحة بتتكلم عن مدى الأخطار اللي, اللي موجودة في الطريق لربنا سبحانه وتعالى عشان كده بنقول اهدنا الصراط المستقيم يعني خليك معانا يا رب في كل خطوة في هذا الطريق لأن كل خطوة في الطريق إليك فيها ملايين ضلوا فيها فيها ملايين انتكسوا فيها عشان كده بنقول في آخر السورة غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب ياما ناس دخلت الطريق ده وسابته ويعني ومشت منه وانت غضبت عليهم يا رب بسبب كده ياما ناس دخلت الطريق ده وحودوا في متاهات وسكك جانبية وضلوا الطريق يا رب يا رب احنا خايفين يا رب احنا مرعوبين عشان كده في الاخر بعد ما بنخلص سورة الفاتحة بنقول امين امين دي في اللغة يعني في علماء للغة قالوا انها من امينة من امينة عشان كده يا جماعة آه، آه، آه، من معاني اسم الله المؤمن ان هو بيؤمنك طول الطريق انك بتفضل في امان طول الطريق بسبب اسم الله المؤمن وعشان كده انت بتدعي ربنا بالاسم ده 17 مرة يوميا وانت بتقول امين زي ما بتدعي ربنا باسم الله الهادي 17 مرة يوميا وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم اه فيعني كانك بتقول امني يا رب انا خايف يا رب انا انا يعني انا انا انا انا مرعوب يا رب انا مرعوب ان انا انزل في بحر الالتزام احسن يعني اتحول الى جثه طافيه على سطح البحر ده انا انا خايف ان انا اغرق في هذا الطريق يا رب امني وخد بايدي يا رب وخليني من صراط الذين انعمت عليهم من اللي انت انعمت عليهم ان هم يكملوا الطريق للنهايه ده المعنى الثالث من معاني اسم الله المؤمن ان ان يعني لازم نعرف يا جماعه ان في 8 مليار واحد على وجه الارض 8 مليار بني ادم في 6 مليار منهم غير مسلمين اصلا 6 مليار على الكفر فطبيعي ان الانسان يبقى مرعوب وان هو يتوجه الى الله بكلمه امين وهو بيقول له اهدني وخد بايدي ووصلني كانك بتستغيث بالله كانك بتستغيث بالمؤمن وبتقول له امني يا رب المعنى الرابع بقى معنى جميل قوي يا جماعه قوي قوي قوي قوي الذي لا تخاف من التغيرات والتقلبات وأنت معه يعني العلاقة بينك وبينه مبنية على قوانين وسنن ما بتتغيرش المؤمن هو الذي لا يغير قواعد معاملته ولا يتغير في معاملته بلا سبب زي البشر كده عندنا في البشر كلمة بيقلب فجأة فلان متقلب المود متقلب المزاج فدايما آه يعني ايه يعني يبقى في مفاجآت في التعامل معاه ممكن يبقى بيضحك معاك وبالليل فجأة بدون اي سبب يقوم قالب شخص تاني تماما انما المؤمن اللي انت في امان في معاملته دايما اللي بيتعاملوا مع زوج او مع زوجة او مع مدير في الشغل متقلب المزاج كل رعبهم منه ان المفاجآت في التعامل ان الحياة معاه ما فيش فيها استقرار فجأة بيغضب فجأة بيزعل فجأة بيقلب فجأة الزوجة تلاقي زوجها قلب عليها بتبقى عايشة مش مطمنة لانه بيضحك معاها الوقتي فجأة بيقلب انسان تاني خالص فالمعنى ده اللي هو الذي لا تخاف من التغيرات والتقلبات مع معنى القرآن أشار إليه من الإشارات القرآنية العظيمة في هذا المعنى إن ربي على صراط مستقيم من المعاني المبهرة للمفسرين في قول الله إن ربي على صراط مستقيم إن الصراط في اللغة أي المنهاج الواضح يعني التعامل مع ربنا له منهج واضح يا جماعه يعني وانت بتتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى في سنن للولايه عشان ربنا يتولاك في سنن لو انت مشيت وراها هتبقى من اولياء الله الصالحين في سنن واسباب لغضب الله لو انت اتبعتها الله يغضب عليك في اسباب لفتح الله عليك في الرزق في اسباب لفتح الله عليك في الدنيا لو انت اتبعتها ربنا يفتح عليك ويديك ويمدك ويكرمك ويمنحك ويحبوك ويعطيك ويرفعك ويكبر خطرك زي قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا الأبواب المقفولة في وش كل الناس هتتفتح في وشك أنت عليهم مخصوص بركات مش مجرد أرزاق من السماء والأرض من ألف سبيل وسبيل يتفتح عليك أبواب الخير عارف يعني إيه إن ربي على صراط المستقيم يعني أنت مش هتصحى بكرة فجأة تلاقي ربنا غضبان منك من غير سبب لا لما ربنا يغضب هيبقى في اسباب ربنا لما هيعاقب هيبقى في اسباب يعني الكلام اللي في القرآن مش هيتغير مش ربنا اداك مثلا قاعدة ان تنصروا الله ينصركم انا هنصرك لو انت عملت كذا وبعد كده تلاقي الكلام اتغير طب انت عملت ده وربنا ما نصركش لا سنن النصر اتغيرت ولا ايه هي سنن الرزق اتغيرت ولا ايه هو لا لا لا لا السنن ما بتتغيرش سنن الرزق الواسع من الله ما بتتغيرش سنن حفظ ربنا للعبد ما بتتغيرش سنن اسباب فتح الله في الدنيا او ضيق الرزق في الدنيا او عقوبة الله للشعوب والامم في الدنيا ما بتتغيرش دي سنن ثابتة ربنا بيديك قواعد ثابتة لا تتغير ان ربي على صراط مستقيم هو هود بيقول لقومه كده في سورة هود بيقول لهم آه، ربنا آه، في قواعد وسنن آه، بيحكم الكون بيها هي بتحكمنا مش بتحكمه هو ولكن ربنا أقام ال- المعاملة بيننا وبينه على سنن واضحة عشان كده أي حد عايز يقرب من إنسان متقلب المزاج لازم يشغل دماغه 24 ساعة يعني هو ما هو- يعني لازم يعرف الابديت الجديد في قراراته كل اسبوع لازم يبقى في- يفتح معمل تحاليل في دماغه وهو صاحي ونايم هو هو هو هو زعلان ليه اكونش في حاجة طلبها مني وانا ما عملتها يجننك في الاخر يجننك في الاخر الشخص ده يجننك في الاخر عشان كده اوعى تصاحب في حياتك انسان قماص او انت تصاحبي في حياتك واحده قماصه هتجننك في الاخر البني ادم هيتجنن وهو مش فاهم هو زعلان ليه انا عملت ايه طب يعني طب هي راضيه الوقت ليه طب هي ضحكت ليه طب هي غضبت ليه ما تصاحبش الا انسان واضح عنده قواعد واضحه يتعامل بيها مع الناس انت لو شغال في شركة ومديرك بالشخصية دي انت هتفضل مرعوب لانك عايز ترضيه طبعا طبيعي ان الانسان عايز يرضي مديره عايزه ترضي زوجها عايز يرضي مراته عايز يرضي ابوه وارضاء انسان متقلب المزاج ده مهمة مستحيلة لان هو يعني انت ما انتش عارف ايه اللي جواه هو لازم يروح يتعالج ارضاء الانسان اللي كل يوم في حالة ده مهمة مستحيلة عشان كده اسم الله المؤمن اسم بيريح قلبك إن ربي على صراط مستقيم ربنا سبحانه وتعالى له قواعد وسنن واضحة عايز ربنا يرضى عنك اعمل ده وهو يرضى عنك اللي مش خايف من غضب ربنا يعمل ده وهو يعرض نفسه لغضب ربنا يعني الذي لا يخاف من ظلمه ولا يخاف من التقلبات والتغيرات معه ولا يخاف من تغيير قواعده في المعاملة ولا يخاف من تغيير سنن وكلامه يعني ما فيش كلمة في القرآن هتتغير بعد كده هو خلاص كلام القرآن كلام القرآن فانت آمن وانت المعنى ده جميل قوي يا جماعة بيخلينا آمنين واحنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى آه، عشان كده في يعني اللي بيقرب من كتير من الملوك الملوك بتبقى شخصيات قوية والقوي دايما ما عندوش فرامل في نفسيته لانه هيفرمل ليه الضعيف عشان يحافظ على اللي حواليه بيحاسب على كلامه بيحاسب على تصرفاته آه، لانه ضعيف فرأس ماله الذوق والشياكة و... انما واحد ملك هو يحافظ ليه فلو عايز بيعمله بيعمله ياخد قرار ويغيره بعد ثلاث دقايق لا لا لا لا لا لا, لا, لا. اللهم أعزنا بالذل إليك وحدك يا رب اللهم أعزنا بنزع الخوف من قلوبنا إلا منك يا رب الله المؤمن الله المؤمن آه، أمنك في المعاملة مع عايز رزق واسع خلاص ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض طب هو الرزق ليه داء المشاكل ملت حياتي ليه اه افتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد لا يحرم الرزق ممكن الرزق ده مجموعه ثانويه عامه ممكن الرزق ده بنت كان نفسه يتجوزها ممكن الرزق دي عربيه كان نفسه يشتريها ممكن الرزق وظيفه كان نفسه يتعين فيها مش لازم الرزق فلوس بس ان العبد لا يحرم الرزق ممكن الرزق ده صحه ممكن الرزق ده عافيه ممكن الرزق ده ان هو ذرية إن العبد لا يحرم الرزق بإيه يا رب هو هو ربنا لو حرمك الرزق من غير حاجة كان عادي خلاص يعني يعني تقدر تنطق تقدر تتكلم إنما حبيبي يا رب حبيبي يا حكيم يا عليم إنما ربنا ما عملش معانا كده إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه بالذنب يصيبه عارفين زي أول سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين يعني إيه يعني قول الحمد لله أخ- اثني على الله خلاص هو ربنا لو قال الحمد لله خلاص كلنا نقول الحمد لله انما ربنا ما قالش الحمد لله وسكت قال رب العالمين اصل هو ربك اللي لحم كتفك من غ- غيره الرحمن الرحيم اصل هو اللي رحمك يعني ربنا لما كلفك قال لك هو بيكلفك ليه سبحانه وتعالى كل حاجه لها قواعد كل حاجه لها قوانين فانت مرتاح مفيش معمل تحاليل شغال في دماغك 24 ساعه وقاعد آه، آه، معقد آه، وما انتش عارف ليه ده حصل طب ليه عمل كده سبحان الله ان ربي على صراط مستقيم معنى جميل قوي قوي قوي من معاني اسم الله المؤمن يا جماعه شاء الله باذن الله نكمل المعنى الخامس في الحلقه الجايه آه، المعنى الجاي يا جماعه معنى جميل قوي قوي يعني انا متشوق ان انا بس اقول لكم المعنى الخامس المجير جرني يا رب اجرني يا رب كم مره كم مره انت وقفت تصلي وتبكي وتقولي له اجرني يا رب يا رب انا بستجير بيك يا مجير اجرني يا رب لحظات كتير قوي هتحس انك محتاجه اجاره محتاجه حد تستجيري بيه محتاجه حد تجري عليه محتاجه حد ينجدك وينقذك محتاجه حصانه محتاجه حصن حصين محتاجه ملجا محتاجه مأوى محتاجه انك انت تلاقي حد تقوي اليه مفيش حد راضي ما عادش حد سند ما عادش حد ظهر ما عادش حد بيحمي حد وبيحصن حد و... ما عادش لما ضعيف بيتظلم من قوي محدش بيرضى يقف مع الضعيف لما فقير بيتظلم من غني محدش بيرضى يقف مع الفقير الفقراء ليهم مين غيرك يا رب الضعفاء لهم مين غيرك يا رب المظلومين ليهم مين غيرك يا رب المعنى الجاي باذن الله سبحانه وتعالى من اول الحلقه الجايه باذن الله هيبقى المعنى الخامس وهو المجير اللهم امنا مما نخاف اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم آمن روعاتنا اللهم اسكب الأمن والأمان في نفوسنا وصدورنا وقلوبنا اللهم أمنا مما نخاف اللهم ارزقنا الأمن يوم الفزع الأكبر اللهم ارزقنا الوقوف في ظل عرشك يوم الفزع الأكبر اللهم طمئن قلوبنا اللهم اجعل نفوسنا نفوسا مطمئنة اللهم زكي لنا نفوسنا يا رب اللهم آمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا إنه رب العباد حبه هو خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الضر مسك إنه رب العباد إن رأيت الرزق ضاع لو تحس بالاختلاف كل هم الافتراق واسع الرحمات باب إنه رب العباد حبه هو خير زاد باسمه الكافي تمسك إن رأيت الضر مسك إنه رب العباد